تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك وبعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثالث في هذا البرنامج من هنا التغيير في الحلقتين السابقتين كنا وضعنا تمهيد لموضوع التغيير واتكلمنا على معادلة التغيير وفي الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن العوائق اللي بتقف قدامنا علشان نتغير نتغير للصح نتغير للي كل حد مننا نفسه يوصل له نتغير في الطريق مع ربنا سبحانه وتعالى نبقى كما يحب ربنا ويرضى ازاي نوصل للمعنى ده هو ده موضوع حلقتنا والحلقة اللي احنا النهاردة هنتكلم من فيها هنتكلم عن اول عائق من العوائق بعد ما عملنا استبيان وشفنا مقترحاتكم و الإضافات اللي وضعها الشباب سواء كان على النت أو من وسائل أخرى واتفقنا أن احنا نبتدي النهاردة ملف شلة الأنس ملف الصحبة لا شك الصحبة لها تأثير كبير جدا على كل واحد مننا البداية صاحب البداية صاحب سواء في الخير أو في الشر عادة الواحد أول ما بدأ طريق الالتزام أو عرف طريق ربنا سبحانه وتعالى بيبقى أعظم مثبت ليه على الطريق الصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صحابة صحبة الصحبة دي من أهم ما يكون وفي الجانب الآخر برضه بتبقى شلة الأنس والرفقة السوء والجليس السيء بيبقى ليه تأثير خطير جدا تعالوا نشوف كل واحد مننا النهاردة لما يراجع كده حساباته قبل ما يعرف طريق ربنا او اللي لسه لغاية النهاردة بيحاول ولسه مش قادر ياخد الخطوة وياخد القرار تعالوا نشوف الحاجات اللي حوالينا النهاردة لما هو عرف طريق الانحراف بأي حال من الأحوال لما عرف طريق السيجارة كانت من صاحب لما عرف ازاي صاحب بنات كانت من صاحب لما عرف طريق الإدمان كان من صاحب لما دخل على موقع سيء كان من صاحب عادة بتبقى من هنا البداية الخطر قوي على أي حد مننا وبعد كده بيتعود على الوضع ده ويبقى صعب إن هو ياخد قرار التغيير عشان كده عايزين نفتح الملف ده النهاردة ونتناقش مع الشباب حوالين الصحبة السوء وعن خطورتها وإزاي ننتقي صحبة صالحة وازاي نوصل ان احنا تبقى لينا رفقة صالحة مع بعض متحابين في الله تبارك وتعالى مجموعة الشباب اللي معانا النهاردة مختلفين عن الحلقتين السابقتين هنتعرف عليهم ونبتدي نشوف وجهة نظرهم في قضيتنا النهاردة شلة الأنس معنا أخونا يعرف بنفسه تفضل محمد موسى عياد محمد موسى عيد السنة قد ايه يا محمد 20 سنة 20 سنة ما شاء الله لك الحمد لله والله ومعانا ان شاء الله محمد احمد احمد سالم مختار احمد سالم اهلا وسهلا 20 السن سنة.
قد ايه 20 برضه ما شاء الله ما شاء الله آه، محمد محمد ابراهيم 21 سنه محمد ابراهيم اهلا وسهلا أهلا.
اهلا أهلا ومرحبا بيك.
بيك ومعنا مصطفى جلال عبد الرحمن 26 سنة ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله آم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وكان العرب بيقولوا الصاحب ساحب ويقولوا اختر الرفيق قبل الطريق فالصاحب ليه تأثير خطير جدا ربنا سبحانه وتعالى يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ربنا بيحكي موقف يوم القيامة يوم الحسرة والندامة على من لم يوفق في حياته انه يبقى على الصراط المستقيم لما يعاين أهوال القيامة ولما يعاين المشاهد في هذا اليوم العظيم فيبتدي يراجع نفسه فيقول يا يا ريتني كنت خدت سكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا ريتني كنت مشيت ورا الموعظة اللي كنت بسمعها من فلان ولا علان يا ريتني ما كنتش سخرت من السكة دي وقعدت اقول دي سكة دراويش ولا دي سكة ناس مش عارفة ايه ولا ده تشدد ولا كذا ولا كذا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا هو مين اللي كان موقفني ومش مخليني اعرف اخد الطريق دايما مين اللي كان بيثبطني مين اللي كان بيهمدني كان صاحب سوء يا ريتني ما كنتش خدت فلان ده يا ريتني ما سمعتش كلام فلان ده يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني لان ربنا بيقيم الحجه على الناس جميعا ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فربنا بيقيم الحجه على الناس كلها فيجي يقول يا بعد ما عرفت بعد ما ذكرت بعد ما وضح لي الطريق لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا اتفاقية الهجوم المشترك ما بين الشيطان وشياطين الإنس بقى اللي هم شلة الأنس يحصل بينهم الاتفاق ده فيعملوا عليك انت يحوطوك فتبقى مش عارف الشيطان قاعد بيوزك ويقول لك فيك- فيها ايه يعني هو انت اول ولا اخر ما الشباب كلهم عايشين كده اشمعنى انت يعني فيها ايه يعني لما تعمل كذا ولا كذا بعدين احنا كلنا شباب يا, يا عم ولما يبقى بعدين بقى يجي الوقت الشيطان قاعد بيوز ويؤزك على فعل ال- ال- المعصية والتاني تليفون يلا النهاردة في فيلم جديد ما تعالوا ننزل نشوفه النهاردة هنتفسح في الحتة الفلانية دي وهنقضيها في كذا النهاردة هن... هنروح ن- متنزه معين هنروح نتفسح في الحتة الفلانية ما تيجي معانا يتعرف على كذا ويعمل كذا ويبتدي السكة المعروفة والتطور الطبيعي للمعاصي عايزين ناخد منكم تجارب وقصص حية أو ملاحظات من خلال رؤيتكم كشباب على الموضوع ده موضوع شلة الأنس وصحبة السوء وأثرها الخطير في إن احنا بتعوقنا عن التغيير ايه رأيك يا محمد
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير كما تفضلت سيادتكم آه، موضوع التغيير أو موضوع الصحبة لابد آه، لازم ننزل المجتمع شوية نعم.
وحتى نرى الواقع ونرى ما فيه نعم.
فإذا نظرنا إلى الواقع الآن ونظرنا إلى شباب الأمة الذين هم سواعد الأمة كما قال ربنا عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة ما شاء الله فالشباب هم السواعد فلن تقوم الأمة ولن تنصر ولن تعود لها الريادة ولن تعود لها السيادة إلا بالشباب مم.
فقضية الصحبة هي أول خطوة عملية فعلا لكي تنتصر الأمة نعم لأن فعلا قضية الصحبة إذا نظرنا إليها الآن بنظرة حقيقية في الواقع تجد ما هي إلا سلسلة طويلة مم.
من معلم عظيم من معالم التربية ألا وهو معلم الأخوة الإيمانية جميل التي ربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفضلت فضيلتكم وقلت رب النبي صلى الله عليه وسلم محمد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لما تربوا على مثل هذه المعالم وتربوا على الصحبة الطيبة دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه نعم لذلك لما صحابوه مثل هذه الصحبة ساد النبي صلى الله عليه وسلم العالم كله بل الأرض كلها في 23 عام ممتاز فالصحبة مم.
هي الأساس جميل إذا سرنا فعلا كما تفضلت فضيلتك، الصاحب ساحب مم.
إذا صحبت من هو أهلا للصحبة ستسير معه إلى الجنة مم.
أما إذا خالفت وأبعدنا النجعة وتنكبنا الصراط وبدأنا نسعى وراء الأهواء وبدأنا نسعى وراء الذين لا يتقون الله عز وجل و... و- ونريد فعلا يعني الشاب يعني مش عايزين نقول بنفس اللفظ كده الشاب الضايع مم.
عايزين نشوف ضايع ليه مم.
لذلك كان شيخ من شيوخنا كان يقول كلمة طيبة جدا مم.
يقول ليس العجب العجاب ممن هلك كيف هلك نعم ولكن العجب العجاب ممن نجا كيف نجا لأن إذا نزلت الآن إلى الشارع ونظرت إلى الطريق ونظرت إلى الجامعات ونظرت إلى المجتمع تجد الآن شبكات عنكبوتية شبكات الإنترنت تجد التلفزيون تجد هذا تجد ذاك تجد ال- الجهاز المحمول تجد هذا تجد المجتمع فعلا مليء بما هو أهلا للفساد مم. الإنسان مننا اجتماعي بالطبع نعم فلا شك ان هو لازم تبقى ليه ناس صحبة، حواليه ولازم يبقى ليه صحبة نعم ومن هنا بتيجي الإشكالية نعم ان هو إذا افتقد الصحبة الصالحة لازم هيبقى هيبحث عن الص- هيبحث عن الصحبة.
الصحبة السوء لأنه هو عنده فقد وإذا كان المجتمع النهاردة الأسوأ هو الأكثر فيبقى الخطر بيجي من هنا طيب ه- هل ع- يعني عايزين إيه ناخد آه، منكم آه، زي ما بنقول قصص واقعية نعم.
عن عن الصحبة نشوف كده آه، أحمد إيه رأيه في الموضوع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، كما يقول بعض السلف ودت آه، ودت الزانية لو أن نساء الأرض آه، زوان يود كل شاب آه، بما نقول فاسد أو آه، غير صالح أن غيره يكون غير صالح ولا البداية أحد هنا آه.
إنه الواحد مننا يعني إن الصاحب السيء بيبقى ده غرضه على آه.
أساس إن هو التاني ده هو مش عايز مصلحته تمام فاحنا كده بنلاقي اللي هو الشاب الغير صالح هو اللي بيحاول يصاحب وينزل للناس عشان يشدوا في نفس الطريق مفيش مفيش شاب عارف ان هو ده الصح وده غلط كله عارف الصح من الغلط بس هو عارف ان هو غلط ونفسه كله يبقى زيه غلط ع- فاحنا عشان واخد الضمير ايوه اه يعني آه.
انا من جوايا احساس آه.
واخد الضمير ده هو اللي بيخليني انا اشمعنى يعني الناس دي الكويسه دي كده لا مش انا بس الوحش فيبتدي يصدر ال- الكلام ده بالظبط.
كله للناس كلها مم.
لذلك هنجد الشاب عندما يبدأ في طريق الالتزام أو الاستقامة مم.
بي- بينقسم أصحابه لاتنين فريقين آه.
فريق يا إما بي- بيبعد عن طريقه مباشرة يتركه في طريقه والفريق الآخر يبدأ يثبط في همته ويأخذه إلى الطريق الأول والقديم إليه لأنه يريد أن يكون معه تمام إخوانا تمام.
معه في الشغل يبقى الناس بتتقسم احمد بيقول لنا اهو بينقسموا عاده كده الى نوعين النوع الاولاني مثبط بيقعد يتريق عليه بيسخر منه بيقعد يقول له انت م... انت مش هتكمل انت حاسب نفسك ايه انت مش فاكر كنت بتعمل معانا ايه انت جاي دلوقتي تعمل لي فيها المصلح الاجتماعي وجاي النهارده تعمل لي فيها الشيخ وتقول لي حلال وحرام ما انت عارف الامر اوله واخره ده نوع النوع الثاني لا لا لا لا ده ده راح في حته بعيد خالص لا لا فكك منه ده خالص ده ملناش ملناش فيه ده تمام ايه إيه رايك في في موضوع النهارده يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاه هو أنا برضه كلامي برضه زي الأخ أحمد لأن فعلا آه، النوعين من الأ- من الأصدقاء فصديق يجر آه، يسحبني إلى ال- إلى المعصي م.
و- والصديق يسحبني إلى الخير وإلى ال- وإلى الطريق الصالح مم.
ف- فهو ال- الإنسان هو المفروض يعني يحدد ويفرق بين هذا وبين هذا لأن الله يعني الله لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقل ونفكر به نعرف إن الصالح وأين الفاسد تمام و... و- والحمد لله رب العالمين يعني يعني برضو ال... الإنسان آه، يكون له وقفة ويش- ويشوف الطريق الأصلح ويمشي فيه لأن ما فيش أحسن ولا ولا يعني إلا طريق الهداية نعم هو الأصلح في ال... في النهاية كلها يعني مرت والحمد مرت لله.
بيكم اه يعني مرت واضح- بينا يعني ال- الإنسان يعني مر ب... بالعنص- بالاتنين يعني من طريق الأسوأ والحمد لله يعني ال- الأصلح عادة بيعمل ايه؟ ما انا عايزين بقى ايه نعرف الناس إيه طريقة وساوس شياطين الانس، شلة الانس دي. الطريقة اللي, اللي اللي عادة آه.
اللي بيستخدموها.
هو طبعا ال- شلة شلة الأنس ديت آه.
معظم كلامها آه، تعالى نسهر في الحتة الفلانية تعالى نشرب سيجارة تعالى مش عارف نعمل ايه تعالى نخش موقع كذا كده ده ال- بيبقى اسلوب الاستفزاز ازاي؟ يعني مثلا ايه؟ عادة يعني هو يقول له تعالى اشرب سيجارة، فلو قال له لا انت مش راجل اه آه، كده انت يعني- خايف من والدك ومش عارف إيه، انت انت دلوقتي بقيت صغير.
راجل وكبرت في السن وكده فاغلبيه يعني كلامه كده يعني بيثبت يعني يقول لك انت يعني ال- حتى اللي بيمشي وبيقلد كلامه او بيمشي في في هوائه بيبقى يكون ضعيف الشخصيه في مثلا في- او عايز يثبت آه، رجولته او شخصيته فيها ان هو لما يشرب سجاير يثبت رجولته فيها اللي هو راجل دلوقتي انا راجل بشرب سجاير معانا حلو قوي عايزين عشان هنح- هنحطه في العلاج اللي هو ايه بقى ان هو النهارده صاحب السوق هو اللي النهارده لما بيجي يصدر له المعصيه دي وبيبتدي يق- يحاول يقنعه بيها اول شيء هو بيحس بيه ان هو قادر انه يقوده مم.
انا انا قادر ان انا اعمله انا انا انا بقول له اعمل كذا وبيبقى طوعي انا نعم يبقى في الحل النهاردة لما يكون عنده نوع من العزة عزته دي النهاردة تيجي بانتمائه للدين ده بالانتماء الصحيح النهاردة أنا أنا الإسلام بيخليني ليا شخصية مستقلة ليا عزة معينة أبى الله إلا أن يذل من عصاه إنما المعصية بتذلني فبالتالي أنا دايما أبقى أنا التبع آه، اعمل اعمل تعال نروح نروح تعال نسوي نسوي انما لو انا عندي من الاراده وقوه الايمان اللي تخليني تحجمني وتخليني ابعد عن ده وابتدي اقول لا ليه ليه اعمل كذا ليه اودي نفسي في السكه دي حتى الناس من غير الملتزمين يعني اللي هو ما بيخشش سكه الانحراف قوي فبيبقى عنده برضو المعاني دي ايه الزاجر اللي جواه يقول لك طب اضيع حياتي ليه يعني ليه امشي في كذا وكذا عادة الضعيف الشخصية زي ما انت بتقول اللي إرادته وهي ضعيفة اللي شخصيته شخصية الحمد لله يعني عنده فيها نقص ك- كبير عادة هو ده اللي بيقدر يتسلط عليه صاحب شلة الأنس السنة.
مصطفى ايه رأيك في الموضوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هتكلم على يعني الفترة اللي هي ال- البدائية اللي قبل الالتزام اه
ودي طبعا كانت فترة مليئة بالصحبة ال- السيئة والفاسدة وال... فالحمد لله يعني طبعا هدانا الالتزام أول حاجة ربنا يمن علينا آمين يا رب العالمين.
الثبات يا رب
فطبعا كانت ال- السبل كتير ان الواحد ممكن يعني اسهل حاجه ان طب تعالى مش عارف نروح فين طب تعالى نضيع وقت في في المكان الفلاني طب طب بلاش مش آه، يعني ما ناخدش اي خطوه ايجابيه طب ما ندورش على حاجه نافعه طب يعني عايزين نقضي الوقت اكتر الفراغ.
الفراغ اه الفراغ اول هو- حاجة مشكلة ده عامل كبير جدا الفراغ طبعا اه
بتبقى ال- الظروف كلها مثلا حواليك ان انت ما انتش قادر آه، تقدر تهرب من ال- من الصحبة دي يعني انت فاضي وهم معاك طب تعالى نعمل كذا طب تعالى يعني هي البدايات وفي الاول ال- الامر بتبقى انت فاضي وهم بياخدوك و- ويقوبك بقى لاي طريق مش مظبوط او كده يعني طيب يا مصطفى احنا عايزين ناخد ايه الاسباب يعني الخ... يعني واحده انت قلت لنا دلوقتي خدنا منكم انتوا الاثنين دلوقتي حاجتين حلوين قوي اول حاجه خدنا ان هو العامل النفسي اللي عنده يعني اول حاجه ان هو ضعف ارادته هو انه ضعف شخصيته النقص اللي في عند الشخصيه دي وده المفروض ان هو لما يحطه قدام عينيه انت ما بتحبش ان انت تبقى كده علشان في الاخر خالص يتسلط عليك واحد يوديك للهويه نعم.
خدنا من كلام مصطفى معنى تاني فراغ.
الفراغ نعم.
انا عندي فراغ كبير فين البيت مم.
فين البيت هنا يعني من خلال تجربتك يا مصطفى عادة البيت غايب عن المعنى ده لا الى حد ما البيت موجود وكل حاجه آه.
أوه. بس هو المشكله كلها بتبقى بره بره البيت انت مثلا في اي مجال بره او في درس او ايام الدراسه او او الى اخره عند ما تروح البيت بيبقى ال- الوضع كويس وطبعا ال- النصح والارشادات موجوده يعني امم ما نتكلمش ان هم مثلا اه تمام مش سائلين او كده لا هم الحمد لله بي- بيسالوا وبيطمنوا كل حاجه بس طبعا يعني طب حتة الشباب هي دي يعني انا مثلا والدي ووالدتي منبهني وفاهميني كويس قوي واخواتي الكبار او او قايلين لي خد بالك في صحبة كذا وفي صحبة كذا خ- دايما خلي اصحابك اللي هم الناس اللي هو اللي ممكن ينفعوك اللي هم في الاول وفي الاخر هيعودوا عليك انت بالخير بلاش تصحب صحبة كذا هل حتة التمرد اللي بتبقى موجودة عند اي شاب يعني ممكن تكون أه- طبعا هي ب- نفسه بقى بتاخده يقول لا طب ما يعني مش شرط ان انا اعمل كل حاجه كويسه طب ما اجرب الجانب الوحش الاول بيفكر كده احاول اجرب اه يحاول يجرب مم.
مش هخسر حاجه بس هو طبعا بيبقى خسران ده اكيد يعني مم.
ان هو بي- بياخد ال... ال- بيخوض التجربه وهو ما يعرفش هي هتوديه فين وما ي... مش شاغل دماغه يعني هي ايه النتيجه يعني مم.
مغيب انا يعني مرت عليا تجارب كثيره في شغل الدعوه يعني ناس كثير تبعت لك وتبقى طبعا دي البدايه يعني الصحبه وهقول لكم على نماذج آه، دوده يعني من رجال ومن نساء مره حد بعت لي آه، اختي يعني كانت بت- بتحكي عن تجربه سيئه جدا وصلت الى يعني وصول في فواحش و و و نسأل الله البنت.
العافية والعافية.
الب- البنت في البداية خالص آه، يعني متربية في بيت آه، في ما يسمى بالتحرر مم.
فمتسابة يعني عادي خالص اقضي حياتك حرية.
مفيش مشاكل آه، بس انت عارفة الصح والغلط وما تعمليش كذا وما تعمليش كذا فالفطرة الأولانية موجودة اللي هي برضو يعني أنا مش هتعدى حدودي قوي نعم.
آه، شوية بشوية البنات اللي حواليها آه، بدأت تشوف إن البنات بتصاحب مم.
ومصاحبة فلان وفلان شوية بدأ واحد يبتدي يقول آه، يتعرف عليها والكلام المعروف مم.
فشوية بشوية عايز بقى ايه يعني عايز يمسك ايديها مم.
فهي اول ما حصل الكلام ده كشت ولا وازاي وبتاع فراحت هنا بقى بص الصحبة راحت لصاحبتها قالت لها تصوري وبتاع كان بيتكلم معايا كذا كذا كذا وشويه شويه كان عايز يمسك ايديا فانا قلت له بتاع قالت لها يا خايبه طب ما هو لو انت ما اديتهوش اللي هو عايزه غيرك هيديله وانت كده هتفقديه وهتبقى انت في الاخر يعني ما عندكيش بص خسران.
بص ادي الوساوس بقى هت- ابتدت طب خلاص ماشي مفيش مشاكل طبعا الامور سيئة الى ان وصلنا الى الزنا والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم.
طبعا شباب كتير لما نيجي نقعد نحكي لهم الحاجات دي يقعد يقول لك لا لا لا لا مش هتوصل لكده انا مش هتوصل معايا للدرجات دي انا مش قوي كذا الموضوع اصل انت لو اول شيء لو قلت لي ان قلبك بايديك لو قلت لي ان قلبك بايديك نعم.
اقول لك ماشي نعم.
لو قلت لي ان انت في حاجات كتير جدا من سنة فاتت كنت قايل عمري ما هعملها ولقيت نفسك بتقع فيها وبتضعف فيها يبقى بل لي دليل على انك ليه هتقول لا لده ليه لا في نعم.
لحظة الضعف نعم.
لو قلت لي ان انت عندك من قوة الارادة اللي تخليك طب ما طالما انت عندك قوة الارادة دي ما ت- من دلوقتي أكيد قول لا مم.
فهي الموضوع مش كده وصلت الموضوع الى يعني مشاكل ربنا عالم بيها يمكن في وقت تاني لما نتكلم على ملف الشهوات نبقى نعمل يعني اسقاط على قصة البنت دي لان فيها كلام كتير ومواعظ كثيرة جدا بس انا كنت عايز اخد منها بس المعنى ده البداية كانت ايه صاحبة صح.
السوق صاحبة السوق قالت لها كذا شاب تاني بعت لي مشكلته بيقول لي ايه بيقول لي ان هو كان ليه صحبة واحنا بقى عايزين نقول ان شلة الانس مش بس الشلة اللي هي بيقابلها في الجامعة او اللي بيقابلها في الشارع ولا بيقابلها في نادي ولا بيقابلها في آه، آه، الاماكن بت- بيتجمع فيها شباب مش بس كده مم.
النهارده بقت في شلة الانس اللي على النت أكيد.
بقى في عن طريق الشات والتعارف اللي بيحصل ما بين الشباب فشوية بشوية متعرف على فلان علان ابعت له فيلم اباحي
مم.
البداية كده النفس بقى والاستشرافها بتاعه وانت افهم يا ابن الدنيا واعرف ومش عارف ايه بقى هو هو بعد شوية اللي يجمع من المواقع السيئة دي يجمع منها ال- اللقطات واللي مش عارف ايه وبتاع ويقعد يبعتهم للناس الولد ربنا تاب عليه مصيبة السودة بقى اللي كانت عنده صاحب السوق الاولاني ده اللي علمه يبقى يعمل كذا بعد شوية بيقول لي طب خلاص انا ان شاء الله تبت والحمد لله بس ده ده انا ضليت ناس امم ده انا كنت بنزل على المواقع الصور دي وكنت بعمل كذا وبعمل كذا شوف بقى كام الف واحد ولا كام مليون واحد بقوا في ميزان سيئاتي والبداية كانت صاحب البداية واحد عرفني الطريق ده عندك قصص في المخدرات والكلام ده مفيش اكتر منها احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان كان احد الشباب فعلا حصلت ال- الموقف ده الولد زي الفل وملتزم لكن مرة واحدة اتعرف على شلة الشلة دي بدأت خدته سكة المخدرات شيئا فشيئا في 8 شهور اتغير 180 درجة وفي الاخر خالص مات في حادثة سايق هو على 180 واتقلبت بيه العربية وانتهت والبداية صح كانت صاحب من هنا تيجي خطورة نعم.
موضوع صحبة السوء ده وأثرها إن إحنا طول ما ده موجود مش هعمل مش هقدر أتحرك طيب عايزين ناخد صور من شلة الأنس برضو يعني عندك مثلا واحد بيحب واحدة مم.
قبل الالتزام وحب بريء وعفيف على رأي الشباب يعني ولا هو عفيف ولا بريء بس يعني خلينا نقول بت...
بلغتهم بكلامهم يعني.
يعني يعني هو ايه حب عفيف وبتاع ما وصلتش الامور مم.
الى يعني ال- التجاوزات المعروفه لكن يعني ماسك ايدين وكلمتين و- وبحبك وبحبها والكلام ده ومش قادر استغنى عنها ماشي يا الدنيا ماشي كده بدات ال- العمليه كالعاده يبتدي يبقى بينهم من بعض و- ووعود وعهود وعقود انه بعد خمس سنين هنتجوز وعش العصفوره هيجمعك بتاعت ال... بتاعت وكر ماشي كده مم.
بدأت تبتدي عادة الموضوع بالشكل ده يجي الولد أو البنت يلتزم يبتدي يعرف س- فيبقى عنده قلبه يعني لسه في عاطفة ولسه في ق- تجربة حب عنيفة موجودة مم.
فيجي يلتزم وياخد الطريق دايما تبقى دي اللي تشد او العكس الجرح بينزف هنا بقى يبتدي يفتكر كذا يفتكر كذا تلاقيه يقع فتشده صاحبته او صاحبه او صاحبها من ناحية يشده انه ما يقدرش ياخد ياخد ال- الخطوة ليه إيجابية ال- للطريق مم.
دي صور مختلفة للشلة دي وتأثيراتها طيب احنا عايزين نبص بقى على الجانب التاني على ازاي نداوي وازاي نوصل ان احنا يبقى عندنا رفقة صالحة اول حاجة عايز اتكلم اتكلمكم فيها الصحبة دي لو بقى عندنا الأخوة الإيمانية المطلوبة وبقى عندنا صاحب الصاحب اللي أنا هحبه في الله إيه ثمرة الكلام ده شوفوا نفسك ربنا يحبك ربنا يحبك ولو ربنا حبك خلصت والله كل مشاكلك في الحياة بيقول ربنا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه انت عندك مشاكل مشاكل قد كده الصاحب ده شدد شدك لغاية النهاردة ونفسك تقطع الحبل وضعيف نفسك ما تعملش الذنب الفلاني اللي بتقع فيه لغاية النهاردة وشباب ومشاكلنا و... وكلنا عارفينها نفسك ده يقع فترفع ايدك وتقول له يا رب وتستعيذ بيه وتستجير بيه وترمي حمولك عليه فربنا سبحانه وتعالى يكون بالنسبة لك على أفضل ما يمكن يمكن عمرك ما كنت تتصور أن يحصل كذا وكذا وكذا ربك لما أراد أن يعرف نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الرسالة صلى الله عليه وسلم.
أول كلمة مين يا رب أنت قال اقرأ وربك الأكرم مش كريم بس أكرم من كل ما تتصور فلو حبك يحصل ده كله طب وربنا هيحبني لو أنا بقى ليا صديق صالح آه شوف الحديث جميل إزاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
حقت وجبت حقت محبتي للمتحابين في ادي واحد للمتواصلين في اصلا عايز اخدهم علشان هو ده معنى الاخوه المطلوب ان احنا بنحب بعضينا اتنين متواصلين في ثلاثة متزاورين في أربعة متباذلين في ويقول الناس المتحبين في جلال الله دول على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحين يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء على المقام العالي اللي هيبقى ليه علشان كان ليه أخ بيحبه في الله نعم.
والحديث في صحيح مسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر صلى الله عليه وسلم.
عن حادثة وقعت إنه واحد كان ماشي رايح في طريق يزور أخ ليه في الله فربنا سبحانه وتعالى بعث له ملك على مدرجته على الطريق وسأله أنت رايح فين؟ إلى أين أنت؟ قال إلى أخ لي في الله أزوره رايح في الحتة الفلانية أزوره بس ليست لك نعمة عليه تربها يعني مالكش أي منفعة هتروح آه، يسلك لك موضوع ي- يعمل لك منفعة معينة مصلحة معينة قال لا لا خالص أنا رايح بس ليس لشيء إلا أني أحبه في الله قال أما إن الله قد بعثني إليك أن الله أحبك كما أحببته أجي أول ثمرة إن ربنا يحبنا تاني حاجة النهاردة مين مين منا ما يحبش يدوق حلاوة الإيمان طعم الإيمان ده أنت لو دخل قلبك خلصت المشاكل اللي خاصة بإيه بقى إن النهاردة ما هو كل معصية ليها لذة هو بيشرب السيجارة ليه هو بيمشي بنت ليه هو بيتفرج على الحاجات دي ليه هو بيمشي مع فلان وفلان وعارف ان هم على غلط ليه عايز يعيش سعيد والسعادة الشكلية مش هي بس السعادة لما تبقى مش بس ابتسامة مصطنعة على الشفاه او يعني ضحك وتهريج وهزار وخلاص وقاضينها السعادة الحقيقية لما تبقى اتنين في- من بره ومن جوه لما ابقى عندي السكينة لما يبقى عندي الإحساس الهدوء النفسي ده مش الصراع النفسي ان انا على طول الوقت قاعد بتنطط كذا كذا كذا بس من جوايا من جوايا يا اما قلبي مات نعم مش حاسس يا اما بقى في الصراع يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذاق ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار لما النهاردة تبقى الثمرة إن أنا لما يبقى لي شخص بحبه في الله بنجتمع مع بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى وتبقى الثمرة إن ربنا سبحانه وتعالى يحبني وإني أذوق طعم الإيمان ويوم القيامة أبقى في ظل عرشه واثنان تحابا في الله اجتمع عليه و... وتفرق وتفرق عليه شوفوا طعم الأخوة الإيمانية حلو إزاي وليه ثمرات عظيمة إزاي إيه رأيكم في موضوع آه، يعني ثمرة الصحبة الصالحة إيه رأيك يا محمد؟
الحمد لله رب العالمين ربنا يجزيه خير والله هذا كلام طيب ويعني الكلام بعده يفسده الله حقاً يبارك يعني.
فضلك يا حبيبي والله آه، النصوص اللي حضرتك ذكرتها كلها صحيح صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فعلا إذا راعى الإنسان مثل هذه النصوص وبدأ يقف عليها وبدأ يقف على نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي وغيره مثل جليس الصالح وجليس السوء مم.
كحامل المسك ونافع الكير مم.
فهذا مثال طيب جدا يعني صاحب السوق اولا زي ما حضرتك قلت دايما بيبدا ان ي- يعني هو صاحب السوق بيمشي معاك ليه؟ هو يود كما قال اخونا احمد يود ان يكون مثل انت يود ان تكون مثله وودت الزواني لو ان النساء كلهن زناي يود فعلا الانسان عندما يشعر بالنقص يود ان يكون كل الناس زيه قلت لحضرتك لو نزلت الان للمجتمع ونزلت للشارع مش محتاج لان كل السبل متاحه حضرتك قلت الشبكات العنكبوتيه موجوده رسالة على الموبايل صورة كل الكلام ده كله النساء كل الكلام ده كله متاح البيت أصلا الأسرة النهاردة بقت مهيئة لكده مم.
يعني بدأت النصيحة النهاردة تقل والصاحب النهاردة السوق ده حضرتك أصبح منتشر الآن يعني حضرتك بتتكعبل بيه في الشارع مم.
بتتكعبل فيه أصبح النهاردة موجود بقى واقع أما الصاحب الجديد يعني عايزين نقول النبي قال في ثلاث حاجات اهو انت نعم.
قلتهم اهو يعني اما ان يحذيك نعم واما ان تبتاع نعم، منه منه.
واما نعم.
ان تجد كله منه ريحا طيبة طيب يعني في كل الاحوال ح- هيجي لك خير حقا الناحيه الثانيه هيحرق رجال ثيابه السوق، نعم وهيضيعه وهي- هي- ينسفه تماما سيفسد عليك أمرك في الدنيا وفي الآخرة مم.
لذلك هو ال- ال- قضيتنا أو قضية الشعب عموما إن هو دايما بيتأثر بالنعيم الموجود دلوقتي مم.
لكن بعد ساعة ما بيبصش هو بيبص الآن إنه يتلذذ ويتنعم ويلعب ويلهو مع هذه ويلعب مع ذاك ويصافح و- وممكن يقبل ويفعل ما يرضي الله عز وجل وهو يتلذذ مم.
ولكنه نسي أن هناك آخرة وهناك بعث وهناك قيامة وهناك نشر وهناك صحيفة وهناك قبر نسي كل هذه الأمور ولكن بقول لحضرتك هو الآن بيبدأ يستحضر المتاع الم- المحسوس وينسى المتاع الأخرى وهذه قضية الشاب كله يعني الشاب كله فعلا اللي هو بدأ يتذكر مغيب.
مثل هذه مغيب مم.
عقلية مغيبة الآن بكل السبل وكل الطرق وهذا يسعى إليه كل الناس والله يعني حدثني بعض الثقات شاب عاش في أمريكا أكثر من سبع سنوات بياخد دكتوراه وعقل مستنير وما إلى ذلك مم.
يعني بنقول من كليات القمة ومن صفة المجتمع ومن علية الناس وثري وعنده كل السبل المتاحة إن هو يطيع الحق سبحانه وتعالى ولكن أراد الله عز وجل له الضلال مم.
يقول ف- سافر حوالي ما يقرب من خمس سنوات فلما عاد الأب طبعا والأم والأسرة كلهم يفرحون به آه، طب.
فعقدوا له وليمة مم.
وعرس طيب آه، استبشارا بما أتى به الولد من بعض الشهادات وما إلى ذلك مم.
فلما أتى ال- هذا الشاب اليافع اليانع مم.
بعدما أخذ الدكتوراه وما إلى ذلك فعندما أتى عنده آه، في البيت طبعا إخوة بنات وما إلى ذلك مم.
يقول وهم جالسين في هذا العرس أبوه يقول له يعني أريد منك أن تتزوج حتى حتى تقر عيني بذلك وأرى أحفادك وما إلى ذلك. ومنية كل أب مم.
فنظر إليه ابنه وقال وكيف أتزوج هذه وهذه وأترك أختي
مم.
يقول فسقط أبوه مغشيا عليه حقه في الواقع
مم.
ففعلا هل فعلا ده كان عايش هناك ازاي هناك قابل صحبة سوء ومجتمع سوء وقابل وقابل وقابل مع النقيض ان هو ممكن يأتي من هناك يتعبد الله عز وجل ويطيع الحق سبحانه وتعالى بما وجده هناك من سوء لان هو فعلا ربنا عز وجل من عليك بنعمة الإسلام وانت رحت هناك مسلم حافظت على دينك القضية في كده قضية ان الشاب كله بيقول قصة مثل هذه في الواقع تخيل من عاقبتها سقط أبوه مغشيا عليه طب ازاي نتعامل مع المشكلة دي ازاي نتعامل فعلا ونبدأ نخاطب الآباء والأمهات والشباب والفتيات في الجامعات في المدرجات انظر اليوم آه، يجلسنا بجوار بعض وصافحنا بعض في السيارات في الطرق النهارده على شاشة التلفاز أي مكان أصبح فعلا الاختلاط واقع عملي فجريدة السوق النهارده يبحث وينقب عمن يريد أن يكون الناس كلهم مثله ويبدأ النهارده يعرض عليك ويقول لك بس ناخدها تدريجي ويبدأ يقدم لك في الأول سيجارة طب تعالى نزور فلان تعالى نروح في فلان طب تعالى نروح المكان الفلاني ويبدأ يستدرج- يستدرجك ويستدرجك حتى يصل بك إلى المعنى المراد وهو أن تبيع دينك وإذا بعت دينك ستخسر الدنيا وتخسر الآخرة في المقل... الجليس الصالح جليس صالح جليس صالح إذا جلست معه لأن ال- ال- حضرتك قلت هي الصحبة لها معنيين أو لها هدفين أو لها مرادين م.
أهداف أهداف دنيوية نحن يعني مش مع ذلك إن إحنا بنتكلم ونكون في معزل عن الواقع إن إحنا نبحث عن الأهداف الدينية فقط لا تمام ولكن نحن نبحث برضه عن الاهداف الدنيويه لي او معي في هذا او رفيقي في العمل او او او كل الكلام ده كله او آه، جيران او ما الى ذلك فلازم ابحث وانقب عن الاهداف الدنيويه حتى يسير المجتمع تمام ما احنا لو اصبحنا وبحثنا عن الاهداف الدينيه فقط ستضيع الامه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى ذلك
إذا الرفيق الصالح نعم هيصلح علي أمر ديني ودنياي دنيا لأنه في في الحالتين هو بينفعني نعم.
في كلام محمد حاجة مهمة ذكرني بها أحد الشباب الأسبوع ده قابلني بيقول لي عن إحصائية اتعملت على الشباب المصري في الجامعات قصة الغ- الغياب الوعي ده أنت ع- إيه هدفك في الحياة؟
مم.
السؤال اتوجه لشريحة كبيرة من طلبة الجامعات ما هدفك في الحياة؟ 60% أتجوز ويبقى عندي بيت إيه أق- أقصى أقصى, أقصى أمنية.
حق أمنياتي ناخد الاتصال ونشوف الإحصاء ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أستاذ السلام أحمد عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك ال- الاخ احمد عبد الله ان شاء الله أهلا وسهلا ازيك يا أحمد الله يسلمك إيه مساء رأيك في الخير.
موضوعنا النهاردة احنا بنتكلم على الصحبة وأثرها آه، إيه إيه رأيك في الموضوع ده وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع الشيق الممتع الجميل الله يحفظك.
وبارك الله في ضيوفك الاعزاء الشيخ محمد موسى والباقي الاخوه اللي معاه ولكن كان حضرتك ليا تعليق آه، بسيط جدا يعني اه اتفضل بعد الالتزام آه.
يعني كيف يختار الانسان يعني آه، الصحبه بتاعته م.
في ظل هذا الطوائف الموجوده حاليا اه جميل فكنت ارجو ان توضيح بس هذه النقطه بالنسبه ايه يعني العامه لان الانسان عندما يلتزم بيبدا يتقرب اليه مجموعات كثيره من الناس وكل هذا يريد ان يجذبه الى الطائفه بتاعته وهذا يجذبه الى الطائفه بتاعته فكيف يعرف الشخص يعني هذه الطائفه التي على حق يعني جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا نجيبك إن وجزاك شاء الله الله خيرا وبارك الله فيكم ربنا في يحفظك هذا.
ربنا يحفظك يا حبيبي جميل إيه الإحصائية قالوا إيه هدفك في الحياة 60% عايز أتجوز 30% أخلص من الكلية النكد اللي أنا فيها يعني أخ- سن, سن أقصى.
كله في العشرين يعني اه هو مم.
كله نفس الحاجه مم.
30% يعني 90% مفيش هدف يا اما هدف ان انا اتجوز يا اما ان انا اخلص من اللي انا فيه ده وبالسلام 5% قالوا كلام جنون يعني اي حاجه في اي حاجه عايز تعيش ليه اهو نقضيها مش عارف ازاي نعمل ايه نسوي ايه كده يعني 5% بس اللي كانت ليهم شيء من الرؤيه فقط انه ع- يعمل ايه قدام غياب الوعي انه مغيبين تماما طيب ايه رأيك في الموضوع ده يا احمد احنا دلوقتي قاعدين بنقول اثر بقى الجليس الصالح اثر الصاحب الطيب إيه علينا بيبقى عامل ازاي يعني انت دايما شوف كده افتكر معايا بداية الالتزام وفي العادة اول ما انت بدأت تقول والله انا عايز اخد الم- اخش المسجد وابتدي احافظ على صلواتي واعمل كذا بيبقى في حياة الواحد في العادة كده الأخ فلان اللي قبله وبدأ يصحيه مثلا ساعات الفجر بدأ يوديه الدرس ي- يسمعوا موعظة يجتمعوا على طاعة من الطاعات ده بيبقى عادة بيبقى من العوامل الأساسية أول بال- للثبات في البداية كده ولا إيه؟
نعم هو أكبر عامل آه، بالذات في هذه الفترة الصديق آه، الصالح اه لأن إحنا عندنا بيبدأ بقى صديق السوء بيلف بمحاور تانية ماشي أنت صلي وصومة من حاجة طب تعالى معانا ما تشربش تعالى معانا و- واقعد انت على جنب احنا هنقعد احنا في ترابيزة لوحدنا وانت في ترابيزة لوحدك فيبدأ يتشد هو واحدة واحدة يخدع نفسه ان هو اللي هيشدهم للالتزام انت بتبعت رساله لدرجه بتقول انا في البدايه اي حد في بدايه الالتزام يبعد عن الصحبه القديمه وما يقعدش يقول دول حبايبي واصحابي وناسي لغايه ما يقوى شويه لا مش معنى يبعد يعني مثلا ممكن نلاحظ الوقت بتاعه يعني مثلا انا اذكر كانت مثلا آه، خدنا فرصة الاجازة مثلا اه.
اجازة بنبعد مثلا في حدود شهرين كده عن آه، اصحاب الكلية والجامعة والناس اللي معانا مم.
تبدأ تروح لهم بشكل مختلف جدا بيور ما- بيبقى كبر جدا في هذه الشهرين آه، بيبدأ بقى يبعدوا يقربوا يعملوا تعرف مين صاحبك ثانيا بقى بالنسبة لاختيار الصاحب الكويس فهي بتبان فعلا بعد الالتزام يعني الواحد آه، بعد الالتزام فعلا يلوم نفسه كيف كان أصحاب هذا فاحنا معانا أصحابنا في الكلية مثلا اللي هم مثلا قبل الالتزام دلوقتي واقع كل الشباب عايشه ما عادش حاجة اسمها السلام عليكم اللي يدخل ما فيش حاجة اسمها السلام تحيات آه، من الغرب وكلام انجليزي كله ومثلا بنيجي عملت ايه في الامتحان آه، ما فيش حد بيرد الحمد لله ولا كويس بيرد لو رد كده بيرد بكلمة مثلا لو كلمة أجنبية كلمة مش كويسة فبالعكس بقى يجي بقى بعد الالتزام تلاقي واحد آه أنا عندي امتحان بكرة ماشي ربنا معاك ربنا يوفقك يضايقك و...
اه الواحد بيحس براحة بس هو في الأول قبل الالتزام بيحس إن هي دي الراحة بس ما بتبقاش كويسة أنت ما تش... ما آه وبضدها تتضح الأمور فعلا هو بتضيع- تتبين تتبين يعني.
الأشياء. مم.
فهو بعدها بيبص يعرف إن كان في ناس كويسة هو مفكر كل الناس عايشة زيه كده أسبور بعض الكلمات اللي هي أجنبية كله كذا مفيش فيش واحد يدعي لواحد اللي كان يدعي للتاني يتريق عليه يبقى الصاحب السيء يعني بالمعنى ده انتوا مشتركين فيه الصاحب السيء بيعود عليا بالخسران دنيا واخره الصاحب الصالح بالعكس بيبقى عايز لي الخير ويتمنى لي الخير وعايزني ابقى الافضل بيقف معايا في شدتي المفروض ان احنا قاعدين بنتكلم على وصف- مواصفاته يعني نعم.
انه يقف معايا انه ال- المعنى النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله آه، وده اللي يديني معاني صفات الص- ال- الصاحب الصالح بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته نعم.
ويحوط من ورائه أربع حاجات اهي عايز أعرف مين الصاحب اللي عشان نوصل له عشان احنا عندنا مشكلة حتى كناس متدينين ولا ناس ملتزمين وناس ان احيانا مش فاهمين معنى الاخوه صح مش مف- فاهمين معنى الصحبه الصالحه صح المطلوب في الاخ الصالح اربع حاجات اهو رقم واحد ان هو يكون مرآة اخوه انا بشوف عيبه لما باجي ابذل له النصح مش هروح يقبل ابذل له النصح ب- بطريقه ان انا احسسه ان انا انت ما ينفعش تبقى كذا وانت لازم تبقى كذا لا بالعكس انا بديها له بدفء الاخ ان انا زيي زيه بالظبط فاللي بحب الخير لنفسي بحب له انا كمان الخير فلما بشوف حاجه كده اقول له بس خد بالك بس الموضوع الفلاني انا خايف عليك خايف لحسن تكون الآفة دي موجودة عندك انا خدت بالي ان انت بتتكلم كتير مثلا كتير من الشباب الاقي عنده بش- شويه حاجه كده بتتكلم كتير مثلا عن موضوع خاصه بالشهوات والماضي بتاع الكلام ده ممكن يخليك تتشدله فبلاش مرآة اخيه يبقى اول حاجه اول صفه فيه ان هو يبقى ايه مرآته مرآة اخيه يوريني عيوبي خيركم من اهدى الي عيوبي تاني حاجة أخويا المؤمن أخو المؤمن قصة من سيدنا مصعب ابن عمير سفير الإسلام أول النبي صلى الله عليه وسلم بعته ففتح به المدينة قبل أن يهاجر إليها فتحها بالدعوة هو ده اللي راح يعني علم أهل المدينة علمهم الإسلام ودخل بسببه الأنصار آه، ممن آه، لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة بيعة العقبة دخلوا في الإسلام بسبب سيدنا مصعب الشاهد سيدنا مصعب بعد كده تدور الأيام ويقف أخوه أبو عزيز في الأسر لأحد الأنصار فلما يمر عليه أخوه مم.
قدامه فيقول له يقول للأنصاري شد وثاقه امسكه جامد فإن أمه ذات متاع أمه عندها فلوس كتير فلعلها أن تفديه تدفع فيه قال أهذه وصاتك بي دي أخرتها ده أنا أخوك أخرتها تقول له شد وثاقك بي قال هو على الأنصاري هو أخي دونك هو ده أخويا مش أخويا أخ الدم أخويا أخويا في الدين المعنى ده شوفوا سعد بن الربيع لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف القصة مشهورة القصة في صحيح البخاري إنه يقول له قال له إيه قال له أنا أكثر الأنصار مالا أنا عندي فلوس متلتلة ما تخافش خذ نصفها خذ نص الفلوس وعندي زوجتان تصورها دي واحد عنده اتنين يقول له التي تهواها اللي انت يجي عليك اهو قدامك قبل ما ينزل الحجاب ويفترض على الرجال الانفصال على عن النساء قال له اتنين اللي تشوفهم تعجبك خدها هو ده في معنى الايثار اللي نزل في فضل الانصار شوف الاخوه الايمانيه كانت وصل لغايه فين يحكوا في قصص السلف انه يجي الاخ يزور اخيه فيروح يطرق على بابه تطلع له الجاريه يقول لها اخويا موجود فلان موجود لا مش موجود طب هاتي لي كذا من جوه فيطلب شيء من مال او من كذا فياخده فيرجع الراجل بيته ايه اللي حصل ده جه واحد النهارده وخد كذا كذا كذا فيقول والله للذي اخذ احب الي مما مما ابقى اللي خده في ايديه ده ده احب الي يحط ايده في جيبه وياخد من آه من اخيه شوفوا معاني الاخوه الايمانيه تبقى عامله ازاي أبي هريرة ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يعني صحبة السوق مش كويسين انا معايا صحابي في المدرسة مم.
بك يعني بقول لهم ن- نتوب وكده ونرجع اللي هو بيتريقوا عليا اه و- ويعني اقول لهم يلا نتوب وكده وارجع يعني ما اقولها كده غلط لبسك ده غلط كده يتريقوا عليا يقولوا لي وبيبعدوا عني وكده وبيشدوني للذنوب والمعاصي اه جزاك الله خيرا هو ده المعنى اللي احنا كنا بن- بننبه عليه نبحث عن اللي هو نبحث ده عن- هو- انه ادي اثر الصحبه السوء هي عايزه تلبس كويس وتلبس محتشم وتلبس الحجاب الشرعي يبتدوا يتريقوا عليها تثبيت عايزه تعمل كذا يبتدوا يثبطوها وكان الشيطان يرسل خذولا هو ده المعنى آه، التخذيل اللي احنا بنتكلم عليه فتش عليه نرجع للصفات اول حاجه قلنا ايه مرآة أخيه نعم.
المؤمن مرآة أخيه يهدي إليه عيوبه اتنين اخوه اتنين الصفة التانية تبقى هي ايه اخوه الأخوة الإيمانية ثلاثة يكف عليه ضيعته يعني ايه يكف عليه ضيعته يعني أنا النهاردة يمنعني إن أنا أقع في الغلط يمنعني إن أنا أهلك وأنا مش داري مم.
فيكف عليه ضيعته يعني يحميه ويحفظه من إن هو لما أشوف أخويا رايح في طريق النار لما أروح أشوف أخويا بيتصرف تصرفات ممكن يج- آه، عاقبتها صعبة يكف عليه ضيعته رابع حاجة وأهم حاجة ويحوطه من ورائه عارف الدفء ده حضن الأخ مم.
هو ده اللي احنا محتاجينه محتاجين حضن الأخ احنا مدة الحلقة جرت واحنا بنتكلم على على المعنى ده بس عايزين نوصل للناس رسالة وس- رسالة عملية في آخر الحلقة ايه كل واحد المطلوب نعمل ايه علشان أحب أخويا في الله ويبقى بيننا وبين بعض صحبة صالحة اخوه ايمانيه أول حاجة ما تطلبش حق من حد شيء أنت ما بتعملوش بمعنى أنت روح له يعني بيقعد يقول لك أنا مش لاقيه أوصل له إزاي أعمل إيه روح له أنت حاول ان انت في اخ في في المسجد في في الدرس اللي ممكن تقابله مع بعض فيه روح له وقول له خليك جنبي عايزكم النهارده واجب عملي كلنا نبعت رساله لواحد من اللي احنا ناسيينهم من اخواننا في الله ولا الاخت تبعت لاختها بقى لها فتره ما في في فطور في العلاقات تبعت النهارده رساله تقول اني احبك في الله يبقى بيننا وبعض ال- ال- النوع ده من ال- التلاحم ما بيننا وبين بعض يبقى الحب في الله تبقى كلمة على على لساننا عايزين نعمل حاجة جميلة قوي هنعمل حاجة خ- خروجة هنسميها يوم في الجنة يوم في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أصبح منكم اليوم صائما أربع حاجات اللي هم إيه الصيام نعم.
جميل وزارة وتاني الإيمان.
حاجة تشييع جنازة ثلاثة عايزين يبقى إطعام مسكين وجبة صغيرة كده تتعمل وأربعة الشجن انه عيادة مريض الاربع حاجات دول يلا ن- نعمل أخوة الإيمانية بجد ونجتمع في يوم ليكن أي يوم في الأسبوع ده وناخد اتنين تلاتة من إخواننا في الله ونروح نطلع مستشفى نعود مريض ولو ربنا من علينا حد عرف مكان جنازة معينة ولا حاجة نروح نشيع جنازة ونجيب وجبة صغيرة كده أي حاجة ساندوتش ولا أي ح- شيء ونديه نطعم بيه مسكين ونبقى اليوم ده صايمين لما نجتمع على طاعة لما كلنا هنبقى على قلب واحد هو ده اللي هيحقق معنا الأخوة الإيمانية اللي احنا نفسنا تتحقق لينا كلنا يعني كان نفسي ال- الوقت يطول أكثر من ذلك ونتكلم أكثر من كده لكن بجد سعدت بوجودي معاكم وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم جميعا وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم وأسأله جل في علاه أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتظرونا الحلقة القادمة بعنوان أبي رافض ودور الأسرة في قضية التغيير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته